وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك مولاه أيها الأحبة ما زلنا نجيب على هذا السؤال الكبير هل نعرف الله جل وعلا وتوقفنا في نهاية المحاضرة الماضية عند هذا السؤال كيف نتعرف على الله كيف وانتبه إلى هذا الجواب إن أعظم كتاب إن أعظم كتاب تتمكن من خلاله أن تتعرف على الله جل وعلا هو كتاب الله إن أعظم كتاب تتمكن من خلاله أن تتعرف على الله جل وعلا هو كتاب الله وإن أعظم منهج تتعرف من خلاله على الله جل وعلا هو منهج القرآن والسنة فالقرآن الكريم أيها الأفاضل يخاطب رائد الفضاء ويخاطب ساكن الغابة والصحراء ويخاطب عالم الذرة والكيمياء ويخاطب الأمي الذي لا يحسن أن يقرأ أو يكتب ويخاطب المرأة في بيتها بل ويخاطب الصبي الصغير وكل يأخذ من القرآن على قدر حبه لله وإيمانه بالله القرآن له أسلوب فريد في التعريف بالله جل وعلا أسلوب فريد فهو يخاطب أعماق الفطرة ويحرك الوجدان ويستشيش العواطف لتتعرف على الله سبحانه وتعالى تارة بالخبر وتارة بالحوار وثالثة بالقصص ورابعة بالمثل وخامسة بالترغيب وسادسة بالترهيب إلى غير ذلك من أساليب القرآن الكريم التي أبدعها القرآن إبداعا وأنشأها القرآن إنشاء ولا يستطيع أي كتاب آخر أن يعرفك بالله جل وعلا كما يعرفك بالله كتاب الله تبارك وتعالى ألا وهو القرآن تعال نعيش مع القرآن ونتعرف على الله جل جلاله من خلال القرآن فالقرآن الكريم يلفت الأنظار والعقول الذكية والقلوب التقية لتنظر إلى هذه القبة السماوية الزرقاء لتتعرف من خلال النظر إليها على رب الأرض والسماء يا إخوة والله العظيم إن نظرة فاحصة هادئة مدققة متأنية للسماء في ليلة صافية تملأ القلب بعظمة الله بس احنا بكل أسف عشان بننظر إلى السماء كل ليلة خلاص أصبح الأمر عاديا ده اسمه إلف العادة اعتدنا أن نرى السماء كل ليلة لكن أنا عاوزك تنظر إلى السماء نظرة جديدة إلا لا دي انظر إلى السماء انظر إلى هذا الخلق العجيب لخلق من خلق الله سبحانه وتعالى جمال متنوع بل ومتجدد ليلة مقمرة وليلة مظلمة وضباب وصفاء وشروق وغروب وشموس وأقمار جمال متنوع الأشكال ومتجدد الألوان انظر إلى هذه النجمة الوحيدة التي انفردت في كبد السماء في أفق من آفاقها تلتمع بالضياء وكأنها عين طفلة جميلة تلتمع بالبراءة والصفاء أو انظر إلى هاتين النجمتين المنفردتين في أفق آخر وكأن كل نجمة منهما تناجي الأخرى أو انظر إلى هذه المجموعة المتشابكة المتضامنة التي تشابكت وكأنها في عرس إيماني بهيج وهذا القمر المنير وهذا القمر المنير وهذا الليل السادن وهذه الشمس البازغة وهذا الصبح المشرق وهذا الفلك الدوار كل هذا من صنع من من خلق من وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إبراهيم يقيم الحجة على قومه ما شك إبراهيم قط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من إبراهيم وهذا من فرط تواضع نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام إبراهيم ما شك قط لكنه يقيم بهذه الحجة البالغة الدامغة على قومه يقيم بهذه الطريقة الحجة البالغة الدامغة على قومه ومن كلمات ابن كثير البليغة في مناظرة إبراهيم الخليل للنمرود بن كنعان الذي قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم إن الله يحيي ويميت ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت ولا حول ولا قوة إلا بالله فلم يدخل إبراهيم معه في هذا الجانب من جوانب المناظرة لأنه لا يستقيم لا شرعا ولا عقلا وإنما انتقل به إلى جانب آخر معجز مفحم لا يستطيع أن يرد عليه فيه قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر قال الحافظ ابن كثير فأين يذهب هذا الغر الجاهل أمام نور النبوة الباهر فصل على الحبيب فأين يذهب هذا الغر الجاهل أمام نور النبوة الباهر هيروح فين فإبراهيم يقيم, يقيم الحجة على قومه انظروا انظروا إلى هذا النجم الله أفل انظروا إلى هذا القمر أفل انظروا إلى هذه الشمس أفلت من الذي يسيرها ومن الذي يدبر أمرها إنه الله والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون أكاديمية البحث العلمي في نيويورك وصلت إلى حقائق مذهلة من سنوات قليلة قال أهل العلم من غير المسلمين قالوا إيه خلي بالك قالوا لو تركت الشمس مدارها وفلكها الذي تسير فيه لو تركت وارتفعت إلى أعلى عن مدارها قليلا لتجمد كل حي على ظهر الأرض ولو تركت الشمس مدارها ونزلت إلى الأرض قليلا لاحترق كل حي على ظهر الأرض طب والقمر قمر له منازل منازل أحدب وتربيع أول وتربيع ثاني وهلال وبدء منازل مش ممكن أبدا تختلف هذه المنازل مستحيل أن ينزل القمر منزلا قبل منزل أبدا والقمر قدرناه منازل حتى عاد بعد الجولة دي كالعرجون القديم المنازل دي أو القمر يا إخوة المدار اللي بيدور فيه القمر العلماء من غير المسلمين يقولون لو ترك القمر مداره إلى أعلى أو إلى أسفل قليلا لاختلت حركة المد والجزر على ظهر الأرض وهلك كل من في الأرض غرقا أو عطشا لا توحدوا الخالق لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون الشمس والبدر من آثار قدرته الله الله الله الشمس والبدر من آثار قدرته والبر والبحر فيض من عطاياه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف له حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه تدبر قول الله جل وعلا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم عالم النجوم عالم عجيب الأرض اللي أنت عايش عليها دي ده أمر يسير جدا وقليل وبسيط بالنسبة لهذه النجوم والشموس والأقمار كوكب يسير وبسيط جدا قليل بالنسبة لأحجام الكواكب الأخرى السيارة في الكون فرب العزة يلفت الأنظار إلى هذا الخلق فلا أقسم بمواقع النجوم انظر إلى السماء وإنه لقسم لو تعلمون عظيم لو تعلمون تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كروتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وقال جل وعلا أفلم ينظروا إلى السماء أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج الله يلفت الأنظار لتنظر إلى السماء إلى هذه القبة الزرقاء والله الذي لا إله غيره لو نظرت إليها نظرة متأنية متشردة لوحدت خالقها الذي رفعها بغير عمد ترونها آيات كثيرة جدا جدا لكن ينتقل بنا القرآن من آفاق السماء إلى جنبات الأرض الأرض اللي حضرتك قاعد عليها الآن من أعظم الآيات بس أنت مش واخد بالك لأنك كل يوم بتصحى من النوم تنظر إلى الأرض الناس هم الناس والخلق هو الخلق لكن لو تدبرت في هذه الآية من آيات الله جل وعلا لامتلأ قلبك بمعرفة الله والحب لله وآية لهم الأرض الميتة أحييناها أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون انظر يا أخي إلى الأرض أنت عارف الأرض اللي حضرتك قاعد عليها دي بتجري بسرعة مذهلة لكنها دابة ذلولة مذللة لا تلقي بركابها من فوق ظهرها لتمزقهم أشلاء متناثرة لا لا ودب حلوب حلوب مليئة بالأرزاق والخيرات شوف باطن الأرض شوف البترول والفوسفات والذهب والفضة والمنجنيز والبحار والأنهار والمحيطات المياه والأشجار والزروع والثمار آيات آيات خل الواحة الخضراء والماء جارية وهذا الصحاري والجبال الرواسية سل الروض مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والأصباح والطير سادية سل هذه الأنسام والأرض والسماء سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا أإله مع الله أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون حد فيكم راح دمياط راح راس البر والمنطقة اللي بيسموها اللسان بس يبقى رايح للآية مش رايح للمعصية ويقف كده على اللسان اللسان ده ينظر يرى آية من أعجب آيات الله يرى الماء الملح الأجاج والماء العذب الفرات لا يبغي الماء على الآخر ولا يمتزجان ولا يختلطان صنع من
وخلي بالك لما اقول كلمة صنع عشان بعد طلابنا ممكن يلتبس عليه الأمر كلمة الصنع كلمة قرآنية قال الله جل وعلا صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحان الله طائف كده ترى آية عجيبة جدا تعمدت أن أذهب وأن أرى المشهد لقيت أخ بيقول لي لا أصل ده قانون اسمه بيسموه surface tension قلت له والله tension ما تنشنش انا مش قضيتي انما القضيه قانون التمسك او التمدد السطحي ده المراد ب surface tension التمدد او تمدد السطح ماشي جميل على راسي لكن هذه الايه التي اكتشفتموها ايها العلماء من عشرات او يعني 100 سنه تقريبا العصر الحديث هذه النظرية العلمية التي اكتشفت في هذه السنوات القليلة الماضية ذكرها الله في القرآن من خمسة عشر قرنا وأنزلها على قلب الصادق بينهما برزخ لا يبليان الله الله وبعدين يا أخي أنت كل يوم بتاكل الذرة كلنا كلنا الذرة صليت على الحديث لكن والله عاوزك تفكر قبل ما تاكل الذرة بس دقيقة واحدة دقيقة واحدة لحظة من فضلك وانظر لكل الذرة قبل ما نشويه قبل ما نشويه دي كانت حباية يا اخوانا حباية الذرة ورثت في الطينة دي في الأرض طلعت العود ده فيه كمكوز حباية واحدة فيه كمكوز ذرة كتير كوز على الأقل اثنين ثلاثة أربعة اثنين بس ماشي يا عم محمد مصل البركة نزعت والله ثبت في مسند الإمام أحمد أنهم وجدوا تمرة على في, في الزوائد في الزوائد على المسند زوائد عبد الله بن الإمام وجدوا حبة قمح حبة قمح بمقدار نواة التمرة حبة قمح شوف الحبة النهارده تشوفها بالميكروسكوب وكيف ما تشوفهاش كان حبيت القمح قد نويت البلحة التمرة ومكتوب تحتها في صندوق كان هذا ينبت في زمن البركة والبركة هترجع تاني إن شاء الله في زمن عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام لسيدنا النبي تمنى يعيش في الزمن ده طوبى لعيش بعد المسيح طوبى لعيش بعد المسيح طوبى لعيش بعد المسيح هتنزل البركة تاني يعني لو جه عم محمد جاب حبيت قمح دي وجه على السيراميك بتاع المسجد ده وغرسها بس ده اذا عشنا الوقت ده اذا عشنا الله اكبر سيدنا النبي يقول لو وضع احدهم بذرته على الصفا لانبتت الصفا عن الحجر الامنس ده في زمن البركه بقى نسال الله ان ينزل علينا من بركاته ورحماته انه ولي ذلك والقدر عليه يا سلام على البركه بركه ده يعني مبدأ غايب وعنصر غايب من عناصر كل شيء يعني بنحط الموازنات وتعمل انت ميزانيه بيتك و لكن دايما ننسى البركه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم ايه بركات بركات من السماء والارض اللهم انزل علينا من بركاتك يا رب الارض والسماوات ارجع كده كل الذره اخلع كده او اقطع الكوز كده من العود وامسك العود الكوز من تحت كده الحته اللي احنا بنسميها الالويحه هي اسمها في اللغه القولحه تسمى في اللغه القولحه احنا بنسميها الالويحه ماشي امسك من تحت كده وابدا بقى ايه ابدا خلعه الملابس وشوف ربنا ملبس الكوز كمسوب عاوزك تفكر ملبسه كمسوب يلا الثوب الاولاني هتلاقيه خشن قوي هو اخشن اثواب الحبات خشن ليه؟ عشان يتناسب مع العوامل الخارجيه شمس وريح ومطر وكل ما تدخل على حبات الذرة تلاقي الثوب ناعم كالحرير بل أنعم من الحرير عشان تتناسب مع الحبات اللؤلؤية البيضة الجميلة دي ما توحد يا حبيبي عاوزك تفكر وتعيش مع ربنا عشان تحب ربنا مش تاكل الجوع وخلاص لا استنى شو حاجات هتاكل انت مستعجل ليه؟ بس اصبر شوي استنى شوي طيب خلع بقى الكوز كده شوف كم توب ورا توب ورا توب ورا توب وبعدين توصل بقى الحبات الذرة الله الله منظر عجيب عجيب والله العظيم شوف بقى الحبات مرصوصة ازاي وحجم الحبات بيتناسق ويتناسب من الكبر من أسفل القز إلى الصغر في أعلى القز بطريقة لو جمعت مصانع الأرض عشان تحطها بالجمال والتناسق والإبداع ده والله لعجزت إذا نظرت إلى هذه الحبات اللؤلؤية البيضاء سل نفسك وقل من الذي رصها بهذا الإتقان والإبداع مين الله ده احنا نسينا شوية الشعر اللي فوق دول اللي احنا بنسموهم عندنا في القرية ما اعرفش انتم البندر هنا بتسموهم ايه انما في القرية كنا بنسموهم الشنب ما اعرفش انا فلاح شنب دي اسمها الشرابة الشرابة شوية الشعيرات اللي فوق الكوز اللي عاملين زي الطربوش بتاع جحا دول سبحان الله الشرابة مش عارف الشرابة دي يا الله لولا الشراب والشد شعيرات دي والله ما كنت كلت ذرة والله ما كنت تاكل ذرة ليه؟ الشعيرات يا اخواننا سبحان الله من وظائفها من من وظائف مش وظيفتها الكاملة والكلية لا من وظائف الشد الشعيرات دول الشرابة دي ان هي تاخد ثاني الاكسجين اللي ناتج عن تنفس حبات الذرة داخل الكوز وتطلعها بره عشان انا وانت نتنفس هواء نقيا وتاخد ثاني اكسيد الكربون بتاعي وبتاعك تنزلها لحبات الذره عشان تنمو داخل هذه الاغلفه صنع من؟ خلي بالك خلي بالك سبحان الله سبحان الله ايات عجيبه وبتاكل كل يوم بلح بس ما فكرتش كل يوم بتفطر على بلح بس بالله عليك فكرت مره قبل ما تاكل بلحه وانت بتفتح كده البلحه تلاقي النوايا وتبص تلاقي على النوايا غشاء رقيق جدا رقيق جدا لو فحرت كده هتطلعه رقيق قوي سبحان الله الغشاء ده اولا لما تشوف بقى البلح دي جات لك ازاي آية من أعجب الآيات نخلة فوق فوق واخدة طين مزروعة الطين والله العظيم ما تحطلها في الأرض سكر السكر اللي في التمرة ده جالك منين؟ ما توحد يا عمي واحد بص جالك السكر ده منين؟ في تمر يا اخوانا في السعوديه اسمه سكري اسمه سكري واعلى منه اسمه برشي الكيلو من كان باكثر من 300 ريال الكيلو كفايه عليك بس تاخد ثلاث حبات برشي او سكري لا اله الا الله الله ال- ال- التمره ال- الجميله دي السكر ده جالها منين؟ والحلاوه دي جت لها منين؟ ده كانت مزرعه الصين وبتشرب ميه والراجل صاحبها عمره ما حط لها شوالين سكر السكر ده منين؟ والتمره دي خلصت لك ازاي بعمليه طويله جدا لا اله الا الله امور غريبه اي شيء في الكون انظر اليه بس نظره التدبر دي تفكر دي فتجد امورا عجيبه في الارض الارض بقول لحضرتك انت قاعد الان وهي مستقره لكن سبحان الله بتلف بتجري حوالين الشمس بسرعه تقدر بحوالي ألف ميل في الساعة وبتجري مع المجموعة الشمسية تدور حول نفسها بسرعة تقدر بحوالي ألف ميل في الساعة وتجري مع المجموعة الشمسية بسرعة تقدر بحوالي 65 ألف ميل في الساعة وتجري مرة ثالثة بسرعة تقدر بحوالي 20 ألف ميل في الساعة العلماء قالوا سرعتها أو جريانها حول نفسها ينتج عنه الليل والنهار وجريانها مع المجموعة الشمسية ينتج عنها او ينشا عنها الصيف والشتاء والخريف والربيع والدوره الثالثه الدوره الثالثه سبحان الله لم يكشف عنها ستار العلم بعد ليعلم الانسان المغرور انه لا يعلم في الكون شيئا الا بالقدر الذي اراد الله له ان يعلمه ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء الا بما شاء يبقى لو نظرت الى الارض لعرفت الله لوحدت الله لأحببت الله ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد بعدين نلفت القرآن الأنظار إلى أنفسنا نحن بنقلنا كده من السماء إلى الأرض وبعدين أنت أنت فين؟ قال الله جل وعلا وفي أنفسكم ها أفلا تبصرون يا أخي أنت كل يوم بتبص في الملاية كده ما فكرتش كده تقول يا الله إيه العظمة دي؟ ايه العظمه دي خلق اللي باحسن تقويم ده فكرتش في خالقك سبحانه وتعالى شوف يا اخي العين بس انظر الى الوجه بس منظر جميل العين والانف والفم والاذن ربنا سبحانه وتعالى خلق العين واودعها ماء ملحا مالحا العين ميته ملحه وماء الأنف حامض ماء الأنف حامض استحلوا استحلوا استحلوا الله يعينهم على مش شعبطين ربنا يبارك فليس أقل من أن يروا الشيخ نسأل الله أن يستر ماتوا في الدنيا والآخرة طلع الحبيب مش بتفاجئ الأتوبيس ربنا يبارك فيك أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجمعنا جميعا في جنات النعيم اللهم آمين يا رب مع المتحدين بجلاله يعني أنا أعتقد أنه ما أوقف هؤلاء الإخوة بهذا المنظر طوال المحاضرة ساعة إلا الحب في الله وأسأل الله أن يجمعنا جميعا مع المتحدين بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم أمين ماء العين مالش وماء الأنف حامض وماء الأذن مر وماء الفم حلي وحد حاولها تاني ماء العين مالح أطرى بقى أطرى عجيبة أطرى يعني شوف الهواء و... سبحان الله شوية دموع ينزلوا كده يطهروا ماء العين مالح عشان الأتربة ولا تطهر وماء الأذن مر بتنام أنت مسكين ما بتدراش جعل الله ماء الأذن مرا حتى لا تتسرب حشرة من حشرات الأرض إلى داخل أذنك وأنت نائم ما تقدرش تيجي عند الصوان الخارجي لكن أما تيجي لا ترجع جري شوف الواحد نايم بقى وما شاء الله يعني ربنا يبارك ما شاء الله ما فيش مشكلة وماء الأنف حامض تقيل حامض عشان يبقى فلتر تنقية فلتر الهواء اللي انت بتتنفسه الماء اللي في الانف ده يفلتر ينقي لا اله الا الله وماء الفم حلو عشان تنقوا الحلو والحراء والبارد والسكر عذب ماء مالح وماء حامض وماء حلو وماء مر واصل الماء واحد وهو راسك ايها الانسان صنع من لا اله الا الله يا الله وعاوزك تبص لصوابعك كده ما تمد ايدك ما شاء الله مش هتكلم عن الطعام اللي قدامنا على السفره لا مش هتكلم عن دي مش هتكلم عن الموائد لكن انا بس بتكلم على ايدك بتمتد والاصابع بحركه انسيابيه جميله جدا والانامل تقبض الطعام وبعدين ايدك تمتد كده بطريقه تلقائيه جميله الى الفم فانا استحلفك بالله وانت بتاكل في الظلمه ايدك مره غلطت وحطت الاكل في عينك مستحيل لا إله إلا الله برضه فكر لا عارف الطريق وبعدين أنت أصدرت أمرا للفم ينفتح لا والله والله ما أصدرت له أمرا عيش يا أخي عيش مع الله عيش مع الله وبعدين الإيد تمتد طبع الطعام حتة لحمة مثلا البقي فتح والأسنان اللي قدام العريضة دي اسمها القواطع تستقبل تقطع والأنياب تمزق والدروس تطحن الله الله الله الله, الله. امور غريبه قواطع تقطع هتقطع بدي وبعدين الانياب تمزق دروس تطحن واللسان شغال ما بيبطلش حركه عن قدام وللخلف وشمال ويمين واللعاب يسهل العمليه في المصنع الاولي ده في الفن وبعدين يبدا يدفع الطعام بطريقه غريبه جدا الى البلعوم عشان ينزل على المعده فيه يا اخوانا هنا بوابه اسمها لسان المزمار لسان المزمار بوابه منيعه جدا لها وظيفه لو غلطت فيها لحظه تروح بشربه ميه شربة مية تروح يعني لو البوابة دي وانت بتاكل المفروض الاكل ينزل على المعدة عن طريق البلعوم هي بتدي القصبة الهوائية يقوم الاكل ينزل في المكان الطبيعي لو غلطت مرة وسدت البلعوم ونزل الاكل على القصبة الهوائية ممكن الواحد يجي له شرقة يروح فيها مش يقول لك ده مات بالشرقة ها زي الراجل اللي قاعد كده خلي بالك يا حاج محمد ده هتعجبك قوي اه والله واحد قاعد مع اخيه فبيقول له يعني ايش يا اب ابن ادم من الدنيا دي؟ ايش يا اب ابن ادم؟ قال له شقه شقه قال له ما تعيش يعني بلغتنا قال له شقه قال له ايش وقعه؟ قال له زقه قال له ايش يموته؟ قال له سرقه قال له ايش يقلق منامه؟ قال له بقه قال له حدش باقي عليها؟ قال له لا فسبحان الله اللسان ده لو غلط عليه العوض عليه العوض يا يلحقوك يا ما يلحقوش لسان صغير جدا لو فتحت بقك تراه تراه سبحان الله وبعدين ينزل بقى طعام على المعده المعده ده موضوع ثاني موضوع ثاني خالص المعده بقى تقوم بدور والبنكرياس بعد المعده يقوم بدور والامعاء الدقيقه تقوم بدور والامعاء الغليظه تقوم بدور وفتحه الشرج تقوم بدور لا اله الا الله وانت نايم وبعدين في اللحظة في اللحظة التي تريد الأمعاء والغليظة أن تتخلص من هذه الفضلات وأنت في أحلى نومة يقول لك قوم يا بطل قوم يا حبيبي تقوم يا الله تقوم المتانة امتلأت بالماء يلا سرعة تجري لو أنت راكب سلامتك تقف في الطريق لا إله إلا الله لا إله إلا الله فكر نظرك نظرك فيك يكفيك على ان الذي يستحق ان يعبد هو الله. اقولها تاني نظرك فيك يكفيك على ان الذي يستحق ان يعبد هو الله. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو تراعيناك الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك كل الطبيب فخطفته يد الردى يا مداوي الأمراض من أرداك كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك كل الصحيح مات لا من علة من يصحيح بالمنايا دهاك بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام من يا أعمى يقود خطاك بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك وسل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة ما الذي أبكاك وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله من يا ثعبان بالسموم حشاك واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم من ذا الذي صفاك وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك وإذ ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك أإله مع الله عاوزين نعرف ربنا عشان نحبه فمن عرف الله أحب ومعرفة العلماء تختلف عن معرفة الجهلاء إنما يخشى الله من عباده العلماء ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين طين من حيث الأصل ثم جعلناه نطفة نطفة نطفة يا الله يا أخي المهين المهين المني المني يبقى منه الإنسان ده المني يبقى منه الإنسان الجميل ده العالم العالم والأمير والقائد والمرأة الإنسان من النطفة دي من شوية الماء دول يا أخي فكر فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق الله أكبر يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر حضرتك تنام مع زوجتك في الحلال وترمي شوية من الماء المهين دول خلق النطفة خلق النطفة في رحم المرأة خلاص تقبل منك امرأتك هذا الماء المهين وتنام خلاص كل واحد يد ظهره للثاني ويشخر لا اله الا الله وفيه مصانع عند المرأة شغالة تحت سمع وبصر الملك كل لقاء يا إخوة للرجل مع امرأته كل لقاء فيه ملايين الحيوانات المنوية لو نظرت إلى النطفة بالميكروسكوب تلاقي فيها حياة حيوان منوي له رأس وله جسم وله ذنب أو زيت حيوان كامل في حياة عمال يجري يتحرك لو نظرت إليه تجد في حياة ملايين الحيوانات بتجري خلاص الرجل ألقى النطفة ونام والست استقبلت النطفة ونامت والحيوانات دي عمالة تجري تجري عاوزة توصل لعروسة جميلة جدا العروسة دي ما بتطلعش من مكانها الحصين المكين اللي هو الرحم إلا مرة في الشهر بس مرة واحدة العروسة دي اسمها البويضة تخرج عروس اه تخرج كالعروس تماما لأنها طلعت من الرحم الله أكبر طلعة من الرحم أما تشوف المشهد ده مشهد عجيب أما تشوفه بالأجهزة الحديثة مشهد عجيب تلاقي البيضة طلعة والله العظيم يا إخوانا كعروس تلبس فستان الزفاف لزوجها تخرج البويضة من الرحم اسمع العبارة دي مني وعليها تاج مشع لابسة تاج بيشع كده تاج كفيها كده عمال يشع ليه؟ عشان تلفت انظار الحيوانات المنوية اللي عمالة تجري تقول لهم تعالوا انا هنا اهو لا اله الا الله كل ده جوه الرحم الحيوانات تجري بقى على العروسة دي او على العروس ده العروس اللغة الصحيحة يعني فتذهب الحنات منى تجري على البويضة خلي بالك بقى المعلومة اللي جاية دي معلومة في غاية الجمال والدقة شوف ملايين الحيوانات المنوية انت متصور ان كل الملايين دي بتوصل للبويضة وتخص بالبويضة لا لا لا لا لا ده هو حيوان منوي واحد فقط واحد فقط وكل الحيوانات المنوية تموت ولا تستطيع أن تقطع هذه المسافة الطويلة إلى هذا العروس الجميلة المعلومة دي ما عرفناش إلا من عشرات السنين سيدنا النبي قايلها من 1400 سنة النبي قال إيه كما في صحيح مسلم خلي بالك قال ما من كل الماء يكون الولد الماء هنا المراد به إيه المني ما من كل الماء يكون الولد يعني الولد ما بيبقاش من المني ده كله ما من كل الماء يكون الولد وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء هتوحد الخالق يبقى حال منوي يوصل بعض إخواننا من أهل الطب قالوا أقوى حيوان منوي أنا بقول لا لا لأن القضية والله العظيم ليست بقوة الحيوان ولا بضعفه إنما أنا أقول بثقة لا يصل إلى البويضة إلا الحيوان المنوي الذي قدر له الرب العلي أن يصل حتى ولو كان هناك من الحيوانات ما هو أقوى منه وسائل مقدرة يوصل حال المنوي البيضة يقرب منها تقرب منه تقوم البيضة تفرز سائلا البويضة نفسها تفرز سائلا من وظائف هذا السائل أن يمسك بالحيوان المنوي ليلتصق على جدار البويضة لا إله إلا الله فيقوم الحيوان المنوي خلي بالك بقى ده الكلام اللي فيه سيدنا النبي بيقول إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله هو ده فيبرز الحيوان المنوي سائلا الحيوان نفسه يبرز سائلا هو ده الماء من وظائف هذا السائل أن يبدد الساج المشع على جسم البويضة ليسهل على الحيوان المنوي أن يخترق جدارها فإذا اخترق الحيوان المنوي جدار البويضة وخصبها البويضة تقفل عليه بقى بالضبة والمفتاح تقفل الشبابيك والبيبان ولو جامع الرجل امرأته بعد هذا اللقاء ألف مرة لا تسمح البويضة لأي حيوان منوي آخر أن يخترق جدارها مرة صنع من؟ خلاص هو واحد بس خصبها خلاص كل حالات ما توصلش تاني بقى تحوم حوالين البويضة ولا شيء تبدأ النطفة الأمشاش دي اللي العلماء سموها بالزيجوت القرآن سماها النطفة الأمشاش تتحول الى علقه بعد ايام كده تبقى علقه علقه لانها تبدا تتعلق بقى بجدار الرحم وبعد فترة العلقة دي تبقى مضغة، تبقى مضغة ما تبقى حتة لحمة قد كده تشبه قطعة اللحم التي مضغتها الأسنان. الجنين في المرحلة دي لو نظرت إليه تلاقي حتة لحمة عليه آثار القواطع والأنياب والضروس. عشان كده القرآن سماها مضغة. حتة لحمة ممضوغة ما تمضغ وكده تدخلها هتلاقي اثار الاسنان ظاهره على قطعه اللحم. وبعد فتره تتحول المضغه الى عظام خلي بالك. الى عظام. مش الى حته عظمه كده جت كده في جنب من حته اللحم لا ده حته اللحمه دي بتتحول الى هيكل عظمي لو نظرت اليه لوحدت خالقه. عاوزك تبص للصور اللي بتعرض بتعرض الهيكل العظمي الانسان لا اله الا الله الهيكل العظمي ده كان في قطعه لحم منضوغه كان الهيكل ده كله منين إيه؟ يعني عظام الصدر وعظام الظهر وعظام الكتفين والذراعين والساقين والر... لا منظر عجيب منظر غريب العظم ده وجد من اللحم ازاي طلع ازاي وبعد كده الهيكل العظمي ده يكسب اللحم ثاني وتأتي مرحلة بقى اللي هي أعجب وأعظم وأجل المراحل اللي هي مرحلة نفخ الروح نفخ الروح تنفخ بقى الروح في الجنين وهو بقى في الرحم ها ولقد خلقنا الإنسان من شباب من طين ثم جعلهم نطفة في قرار متين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين الراجل اللي هو أشهر علماء الأجنة في العصر الحديث ما زال حيا مرزق اسمه ألكسس كاريل ألكسس كاريل الراجل ده راجل مش مسلم وبعدين نظر إلى النطفة بقى وجد النطفة بقت علقة والعلقة بقت مضغة والمضغة بقت عظام والعظام في اللحم كل هذا التطور لملفت نظر هذا العالم من غير المسلمين لكن أول ما جت مرحلة الخلق الآخر يا إخوة نفخت الروح في الجنين وبدأ القلب ينبض خلي بالك ده كله كان شوية إيه؟ ماء مهيب شويه ميه ميه بدا جنين كامل في الرحم في البطن كده بطن الام جنين كامل راس وجسم وعين وقلب واذن يبدا القلب ينبض يتحرك الله اكبر الله اكبر الحركه دي جت ازاي الحياه دي جت منين الرجل الف الكامل ده صرخ صرخ وقال عباره جميله قوي قال هيرت جب اي هنا الله يعني هذه الحياة جاءت من عند الله مش ممكن تجي من عند غير الله الجنين بدأ يتحرك حركة كاملة من ليه نفخت فيه الروح فتبارك الله أحسن الخالقين بعد كل ده يا أيها الإنسان ما غرك منفوخ على إيه مغرور على ايه ومتكبر على ان تعبد ربك بعد كل ده مش من حق ربنا علينا يا اخوانا ان نتعرف على حقه علينا ها بعد كل هذا اليس من حق الله سبحانه وتعالى ان نعبده
بعد كل ده مش واجب علينا نتعرف على حق الله على عبيده تعالوا بكرة إن شاء الله نعيش مع هذا الحق لله علينا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم